السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والتي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال الحب كنا في الحلقة الماضية توقفنا مع أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى وهو ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب وذكرنا هنالكم أن القضية في أن يحبك الله وتساءلنا في نهاية الحلقة هل يحبك الله وما الدليل على ذلك ثم استطردنا في السبيل إلى أن تنال محبة الله أن يحبك الله فذكرنا السبب الأول أن تحبه أن تحب الله سبحانه وتعالى أن تحبه سبحانه تحبه بكل قلبك وترضيه بكل جهدك وتبذل مهجتك له أن تضطرب عند سماع اسمه ويطمئن قلبك بذكره هذه لوازم محبته سبحانه وتعالى أن تحب الله سبحانه وتعالى محبة حقيقية محبة فعلية بطاعته فهذا يبين فيه محبة الله عز وجل أولا أن تحبه ثانيا أن تطيع رسول الله قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سبحان الله العظيم فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات محبة الله وسبب من أسباب الجالبة لمحبة الله في ذات الوقت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فعلامة أنك تحب الله أن تطيع رسول الله أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فاتبعوني يحببكم الله اتباع النبي يجلب محبة الله يستجلب محبة الله سبب من أسباب الحصول على محبة الله سبحانه وتعالى فهل أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نعم أيها الإخوة ذكرنا هنالكم في عجائب القلوب أن من عقوبات العقوبات التي تنزل بسبب الذنوب والمعاصي عقوبات تنزل لابد أولا خلينا نجيب الموضوع من الأول خالص بقى من أوله أنه لابد أن لكل مذنب من عقوبة في الدنيا قبل الآخرة بعض الناس يتعامل على انه هو بيعصي ووقت الله يعين الله مش مشكلة يوم القيامة ربنا غفور رحيم لا ده في الدنيا في عقوبة قبل الآخرة قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به هتتعاقب في الدنيا قبل الآخرة يعني مثلا اللي ماشي في الشارع ونظر لواحدة متبرجة هيعاقب في الدنيا اللي نام عن صلاة الفجر هيعاقب في الدنيا اللي كذب كذبة هيعاقب في الدنيا في الدنيا قبل الآخرة قبل ما تموت هتعاقب لازم قد تتأخر العقوبة وقد تشعر بالعقوبة وقد لا تشعر به يعني قد تتأخر العقوبة حتى ينسى السبب محمد بن سيرين لما عوقب في آخر حياته بالسجن والدين قال أعرف سبب هذا الغم ذنب أذنبته منذ أربعين سنة أحمد بن أبي الحواري بيقول إيه بقى قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا وكسرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى اللي ابتلي النهاردة بأنه مديون ومش عارف يسد ديونه دي عقوبة بس انت مش عارف عقوبة على ايه من ذنوبك يا ترى ولا ولا ولا ولا ولا عقوبات على ذنوب بس من كتر الذنوب انت مش عارف إز- العقوبة دي على انهي ذنب فيهم فحلك الوحيد انك تتوب من كل الذنوب قد تكون العقوبة بتسليط زوجتك عليك او ابوك وامك او جيرانك او مديرك في الشغل او زملائك قد تكون العقوبة بمرض في الجسم او فقدان بعض المال او نكد ايا كان قد تكون العقوبات تتنوع واشد انواع العقوبات ان تنزل العقوبة على القلب اللهم انا نعوذ بك من شر هذا بتبقى مصيبة بقى أن تنزل العقوبة على القلب ابن القيم بيقول إيه بيقول وأشد أنواع العقوبة أن يفرح المعاقب بالعقوبة تبقى عقوبة أن ربنا يطردك ويبعدك عنه ويشغلك بغيره وانت تفرح بكده تبقى عقوبة انك انت تقع في معصية ان المعاصي يجر بعضها بعضا وانت فرحان بالمعصية اللي انت بتعملها مشكلة مشكلة كبيرة الشاهد اللي عايز اوصل له بس ان من عقوبات الذنوب التي تقع على القلوب مسخ القلب فيمسخ القلب على هيئة الحيوان الذي يشبهه ده كلام ابن القيم في الداء والدواء ارجع في فصل كبير جدا من العقوبات بيقول فيه عقوبات قدرية وعقوبات شرعية والعقوبات القدرية أنواع ارجع للعقوبات القدرية ديك يقول لك منها مسخ القلوب قال وهذا مذهب السلف قال سفيان في تأويل قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ففي البشر أمثال للحيوانات والدواب تلاقي ناس عوقبوا بأن مسخ القلب إلى قلب كلب فصارت أخلاقه أخلاق كلاب يهز ديله اللي يديله وينبح ويجري ويطارد اللي ما يديلوش بعض الناس اخلاقهم وهكذا في اللي انا عايز اوصله الشاهد اللي انا عايز اوصله لان الموضوع ده هيجي معانا ان شاء الله في شروح طويله بعنوان عجائب القلوب الشاهد اللي انا عايز اوصله ايه ان منهم من يعاقب بان يصير قلبه قلب قرد وصفه القرد انه مقلد فيبتلى هذا بالتقليد يقلد الناس في لبسهم يقلد الناس في مشيتهم يقلد الناس في معيشتهم يقلد الناس في طريقة كلامهم قاعد يقلد وخلاص قلب قرد وانتوا عارفين القرد مقلد وبس فالشاهد ايه ان الانسان يظل على هذه الاخلاق الرديئه أخلاق كلبية ويعيش هذه الأخلاق القلبية الكلبية أو الأخلاق القردية فما يبقاش عارف لها سبب وأنا بقول لك دلوقتي إذا عرف السبب بطل العجب إذا عرف السبب بطل العجب بطل فعلا للأسف الشديد إن إحنا ما نتعجبش لما نشوف واحد عامل مش عارف آه، سوالفه ازاي وحلق دماغه ازاي ولابس ازاي وعامل ايه ايه اللي انت عامله في نفسك ده ما فيهاش ريحه الجمال ولا الذوق ولا ال يقول لك هو كده هو مش عارف هو عامل كده ليه. احنا عرفنا هو عمل كده ليه هو عمل كده نتيجه ان هذا القلب مسخ الى مقلد فبيقلد وخلاص والمرأة اللي بتقلد تقلد في لبسها تقلد في مشيتها تقلد في طريقة كلامها تقلد في في حياتها مجرد تقليد أعمى أما أحباب الله فأهل اتباع لا تقليد الاتباع أن تتبع على بصيرة كنت بقول في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش همه ولا شأنه إن يقول لك امسك في ثوبي وامشي ورايا أوصلك لا ده بيعلمك توصل إزاي بيوجهك توصل إزاي بيوصلك بنفسك ما انتش مجرد مقلد وإنما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالاتباع على بصيرة الاتباع على بصيرة الشاهد ايه انك انت لما تتبع النبي بقى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإيه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اتباع بإحسان إنك بتتبع وفي حسن اتباع سبحان الله العظيم حسن اتباع يعني إيه يعني الإحسان أن ترى مش الرسول لما سئل عن الإحسان قال له كده أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالإحسان رؤية اللي هو اليقين فعشان كده أنت يقينك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان المعصوم الإنسان الرسول النبي يعني الذي يوحى إليه الإنسان الذي أمرت باتباعه الإنسان المرضي عنه صلى الله عليه وسلم فإذا آمنت بهؤلاء حصل لك يقين بهؤلاء واتبعت على بصيرة بقى بنور بقيت ماشي ورا النبي في النور سبحان الله العظيم قال سبحانه وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها شوف النور مهم جدا النور ده انك تمشي به في الناس يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم تاني تاني الآية دي تاني بس ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اسمع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به فعلا محتاجين نور نمشي به نورا تمشون به محتاجين فعلا نور نمشي به في عصر الظلمات ويغفر لكم هيديك نور تمشي به ويغفر لك والله ذو الفضل العظيم اللهم يا ذا الفضل العظيم ويا ذا الجود العميم ويا ذا الكرم الواسع أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا آمين يا رب العالمين ربك الكريم جل جلاله الحليم الرحيم يجعل لك نورا نور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تمشي ورا النبي تمشي ورا النبي حذو القزة بالقزة خطوة بخطوة الزم غرزه صلى الله عليه وسلم تبقى ماشي وراه بالظبط تحديدا ليل ونهار في الصغيرة والكبيرة في الكلمة والحركة ما تخلفوش أبدا وما تبعدش عنه أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أسباب محبة الله النظر في المصحف آه، القرآن كلام الله كلام الله العظيم كتاب الله الكريم الجليل كتاب ربنا سبحانه وتعالى العظيم ده سبحانه جل جلاله آه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف انظر في المصحف سبحان الله العظيم النظر في المصحف ده أكبر متعة يتمتع بها مسلم في حياته والله من أكبر المتعة عشان في المتعة في الإسلام كثيرة في العبادات الكثيرة المختلفة لكن من أمتع العبادات في الإسلام النظر في المصحف إنك تنظر في المصحف وتتأمل كلام الله سبحانه وتعالى وتتلو وتقرأ وتستمتع وتتغذى يقول عثمان بن عفان ويروى هذا الكلام عن علي بن أبي طالب ويروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود أيضا لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم لو قلوبنا طهرة ما تشبعش أبدا من المصحف في ناس واقفين ورا الإمام والإمام بيصلي ومستمتعين بالقرآن مستلزين بالقرآن حتى لو كان صوت الإمام مش حلو موضوع مش موضوع صوت ده بسمع قرآن وإن كان مطلوب الصوت الحسن وحسنوا القرآن زينوا القرآن بأصواتكم و ولكن الشاهد إيه مستمتع مستلذ بالقرآن الكريم مش عايز الإمام يخلص يقول يا رب ما يركع عمال يجري بالآية ورا الآية يجري ورا الآية اللي بعديها ويسابق الإمام آية ورا آية آية ورا آية مستمتع وواحد تاني زهقان هيركع امتى في ليلته اللي مش فايته دي عايزك لما تكون رايح تصلي اقرا الاول جهز نفسك للعملية مش الناس قبل ما يعمل عملية جراحية بيجهزوه للعملية قبلها بثمان ساعات ممنوع من الأكل قبلها مش عارف بكام ساعة آه إلى آخره بيجهزوه يقيسوا الضغط ويقيسوا السكر ويقيسوا مش عارف إيه جهز نفسك لعملية الصلاة أصل الصلاة دي عملية جراحية فعلا لاستئصال لاستئصال المعاصي والذنوب والغفلة من قلبك فلازم تجهيز وإعداد قبليها عشان كده قلت في موضوع الصلاة الاستعداد الذهني للصلاة التصور الذهني للعبادة قبل الشروع فيها كل دي إعداد تهيئة اقعد قبل الصلاة بمدة ما تدخلش في الصلاة وانت واكل جامد ما تدخلش في الصلاة وانت نايم يبقى نايم ممكن احيانا يا اخي في خمس دقائق فيهم بركه وعشر دقائق فيهم بركه وتلت ساعه نوم في بركه عن عشر ساعات فابدا امسك مصحفك قبل الصلاه بمده كافيه واقرا وجهز نفسك وظبط امورك مع ربنا سبحانه وتعالى وتقرب من الله سبحانه وتعالى إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف لازم كل يوم ليك ورد قرآن تقرأ في المصحف شوية لازم كل يوم ليك ورد قرآن تحفظ ثلاث آيات خمس آيات عشر آيات صفحة ربع صفحتين تحفظ وتراجع وتسمع وتقرأ وتقرأ في التفسير وتعلم قرآن تعلم التجويد وتعلي صوتك وتوطي صوتك وتصلي بيه وتقرا وانت راقد وتقرا وانت قاعد وتقرا لغيرك وتسمع قرآن القرآن يبقى حياتك كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك شؤم فعلا لما تشغل اللي يشغلك عن القرآن لأن القرآن كلام الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام بحبل الله قالوا القرآن هو حبل الله متين ونوره المبين قرآن ما أين القرآن على خريطة حياتك ايه نصيبك من القرآن حافظ قد ايه بتقرا كل يوم قد ايه بتختم قد كل قد ايه ختمه بتفهم ايه من القران قريت ايه من التفاسير انتبه يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا على قد حفظك فان منزلتك عند اخر ايه تقراها لا ده حفظ القرآن شرف وفخر للحافظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن أهل الله وخاصته مش عايز تبقى من أهل الله مش عايز تبقى من عباد الله الصالحين فرصتك المصحف القرآن القرآن العظيم القرآن الكريم القرآن الجليل احفظ وسمع واقرأ من أسباب التي تجلب محبة الله أيضا الناس اللي عايزين ربنا يحبهم الصلاه الصلاة صلة بين العبد وربه والصلاة لها ناسها زي ما القرآن له ناسه زي ما الحج والعمرة لهم ناسهم زي ما الدعاء والبكاء لهم ناسهم في ناس بتوع الصلاة مثلا عبد الله بن مسعود يقول ايه انا لا اكثر من النوافل في الصيام لأن الصوم يضعفني عن الصلاة وأنا أفضل الصلاة على الصيام أنت بتاع إيه أنت بتاع قرآن ولا بتاع صلاة ولا بتاع صيام ولا بتاع قيام ليل ولا بتاع صدقات وخدمة المسلمين ولا أنت بتاع حج وعمرة أنت ليك في إيه ليا في كل دول يا بختك هنيالك اما لا والله انا ماليش في حاجه لسه طب ما تختار لك حاجه وتتميز فيها انا عايزك تاخد من كل عباده على قد ما تقدر وتبقى في عباده متميز فيها نمره واحد متميز في عباده معينه في القران في الذكر في الصلاة الصلاة من الأمور اللي بتقرب العبد من ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه واسجد واقترب ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة لذلك انتبه لكده انك انت كل ما تسجد بتقرب بترتفع وكل ما ترتفع بتقرب وتقرب وتقرب تقرب على قد ما تقدر قرب قرب حقيقي تقرب لربنا نعم اخي حبيبي في الله انتبه الى الصلاه بس مش الصلاة بتاعت الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله لا الصلاة الحقيقية اللي هي الشعور بالقرب الإحساس بالقرب القرب من الله عز وجل إحساس إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الإحساس إن الإنسان أما بيسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إن كده أقرب ما تكون أقرب ما تكون فينبغي أن تكون أسعد ما تكون أسعد ما تكون إخوتي في الله من أسباب محبة الله كثرة ذكر الله استجلاب المحبة الذكر قال سبحانه فاذكروني أذكركم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما إخوتي الذكر سبيل قرب وسبيل تعرف وسبيل موده بينك وبين الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله سيجعل لهم الرحمن ودا دايما حديث أنا جليس من ذكرني فإذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أنت ما تذكر ربنا يا عبد ربنا يذكرك عنده في الملأ الأعلى في ملأ خير من ملئك بيذكرك سبحانه وتعالى لذلك لما تيجي تذكر ربنا استشعر المعنى ده فكر فيه كده ان ربنا بيذكرك يعني لما تقول سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هما الكلمتان الحبيبتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا يذكرك في السماء عبدي فلان قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وانت بتقولهم بتقول يا رب انت بتحب دول الكلمتين دول طب انا هقولهم لك عشان انت بتحبهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آه لو التعامل بالحضور ده انك بتقول لربنا اللي هو بيحبه عشان يحبك تبقى قمة السعادة إخوتي أنا أحبكم في الله اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه نسألك سلامة نسألك حسن خاتمة فلا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير راض اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم وارفع درجتنا في الجنة حتى نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ننظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته